مصر مصر يا بلدي مصر مصر مصر يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وهذا اللقاء الخاص نقدمه لحضراتكم من هنا من على شاشة قناة الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام لقاء مهم النهاردة ويعني جهزنا نفسنا بسرعة ورتبنا من أجل أن نخرج لحضراتكم من أجل أن نوضح حقائق مهمة لأن إحنا النهاردة في وقت عصيب جدا ومصرنا الحبيبة اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى في البداية أن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين وأن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين أمين أمين يا رب العالمين أوقات عصيبة جدا البلد منقسمة لفريقين كل فريق شايف نفسه أنه هو صح ولكن احنا محتاجين في حلقة النهاردة وفي هذه اللحظات المهمة نوضح الفريق اللي صح بحق وحقيقي محتاجين نوضح الفريق اللي معاه الأدلة محتاجين نوضح المؤامرة اللي موجودة الآن في المجتمع محتاجين نوضح ونكشف خيوط المؤامرة ونضع إيدينا على الخلل اللي موجود الآن في المجتمع فريق بيقول أنا مع الشرعية ولكن بشروط فريق الآخر بيقول أنا مع الشرعية أنا معاكم ولكن سقطت الشرعية لأن أنا بقول شروط شروطي أن لا أجلس لحوار إلا بعد تجميد الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء أو تأجيل الاستفتاء الفريق الآخر بيقول ما فيش حاجة اسمها شروط احنا بنفتح باب الحوار تعال نقعد ونتكلم وما تشترطش على رئيس الدولة الأمر مش كده فقط الأمر أن هناك في مؤامرة هناك مؤامرة ومخططات من أجل اقتحام المقر الرئاسي من أجل اقتحام قصر الاتحادية وتشكيل مجلس رئاسي وطني بقيادة عناصر أو بقيادة رموز المعارضة الآن الفريق الآخر بيقول لا لن نسمح بذلك لن نسمح بالتعدي على الشرعية فإحنا محتاجين نوضح محتاجين إن إحنا نقول وهناك وقفة أخرى أمام مدينة الإنتاج الإعلامي هناك وقفة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي من بعد صلاة الجمعة أمس وإلى الآن بيطالبوا بتطهير الإعلام تطهير الإعلام هل الإعلام يحتاج إلى تطهير؟ هل الإعلام يحتاج إلى ثورة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي أو داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون محتاجين نتكلم والأمر يحتاج مننا الآن إلى وضوح يحتاج مننا إلى إيضاح حقائق يحتاج مننا إن إحنا نضع الأمور في نصابها المؤامرة أين هي ومن يدير هذه المؤامرة ومن يخطط لهذه المؤامرة والمؤامرة في النهاية ماذا تريد والمؤامرة في النهاية ماذا تريد محتاجين نتكلم في الجزئية دي محتاجين نوضح هذا الأمر تطهير الإعلام احنا معانا الملفين دول محتاجين نتكلم فيهم النهاردة بوضوح جدا المؤامرة وخيوط المؤامرة والحقيقة وحقائق المؤامرة وتفاصيلها هنتكلم في هذه الجزئية والأمر الآخر محتاجين نتكلم عن تطهير الإعلام الشعب يريد تطهير الإعلام ده الشعار اللي بينادى به كل من هو متواجد الآن أمام مدينة الإنتاج الإعلامي اللي بيطالبوا بتطهير الإعلام بتطهير الإعلام من من؟ هنتكلم ونوضح وننشر ونقول ونصل في النهاية إلى حل بإذن الله رب العالمين معنا في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام وسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ أمين الأنصاري أهلا وسهلا أهلا بك سعداء بحضرتك الله يكرمك الله يسعدك أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك أيضا معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور حازم شومان أهلا بحضرتك منورنا يا دكتور حازم سلامك الله جزاك الله الله يبارك فيك زي ما قلت فضيلة الشيخ أمين إحنا معانا ملفين محتاجين نتكلم فيهم وبالتأكيد هنتكلم بأدلة وهنشوف الأدلة معنا إن شاء رب العالمين لأن بقول الأمر بيحتاج إلى وضوح الأمر بيحتاج منا الآن إلى أن احنا نوضح أشياء عديدة وكثيرة لأن الأمر التبس على كثير من الشعب الأمر التبس على كثير من الشعب وإحنا في مشكلة كبيرة جدا يا شيخ أمين وإحنا في مأزق كبير جدا محتاجين نوضح في البداية كيف نخرج من هذا المأزق الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام اولا احنا آه، يعني احنا دلوقتي عندنا آه، مشكله نعم
كنا بنتكلم عن آه، آه، حلول العقبات اللي بتقف امام الانسان او امام آه، الشعوب لو مشكله عاديه وليها حل واضح دي اسمها مشكله لو مشكله عميقه ومحتاجه كذا حل لحد ما نشوف حلها آه، آه، الصحيح دي اسمها ازمه نعم لما تكون عدة مشاكل كبيرة وفيها عدة حلول مش معروف الصح فيها من الخطأ ما بقتش بقى لا مشكلة ولا أزمة ده بقى اسمها بقى اسمها فوضى الفوضى دي أسلم حل فيها إن الواحد ما يشاركش فيها أمال إحنا دلوقتي بنشارك في إيه؟ إحنا لا نشارك وإنما نوضح مم.
ليه؟ أولا يا إخواني المسلم لا يستطيع أن ينفصل عن دينه في أي حاجة إحنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بالدعوة إليه وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بمنابر إعلامية لنبين ونوضح للناس الوضوح والبيان ده أمر الله به رسوله قال لتبين للناس وأمر الله عز وجل به المؤمنين خلاص آه، ال- البيان والوضوح ال- في الأيام العادية ده واجب لكن في هذه الأوقات الحساسة من أوجب الواجبات لأن الإعلام دلوقتي المفروض له أثر عظيم جدا في تحريك الناس شحن آه، نفوسهم الأفكار اللي بيفكروها الفكرة اللي بياخدوها عن المحيط اللي حواليهم مين صح مين غلط مين خير مين شر مين حق مين باطل وهكذا يبقى مع مين ضد مين الإعلام له له أثر عظيم جدا جدا جدا الحقيقة آه، آه، المفروض الإعلام يدل على الخير نعم.
لكن الإعلام دلوقتي يضل عن الخير وفشتان بين الدال والضاد شتان بين الدال والضاد ان الانسان يبقى جالس وبيسلم عقله و- و- و- وقلبه وحالته النفسيه و- و- وانطباعاته لواحد عمال يكلمه عمال يشحنه عمال ي- يغضبه عمال ييئسه او يحبطه الكلام ده يهلك الامم الشائعات تفعل في الامم ما لا تفعله القنابل وال- وال- والصواريخ وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف فأذاعوا به اه يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه الشيطان نه- يعني مهمته الاساسيه انه اعلامي اعلامي من الدرجه الاولى بس في الفساد معايا في في الفساد يعني ايه يعني يديك فكره غلط عن كل حاجه معايا يديك فكره غلط عن كل حاجه ي- ي- يحاول يخلي البني ادم عنده مش قال لسيدنا ادم الا ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى ما ده كان اعلام بيبص في نفسه فكره معينه ولكنها خاطئه 100% لحد ما رغبه فيها بيستغل حاله معينه للانسان علشان ي- ي- يقوده لما يضره عشان يقودوا لما لذلك في حاجه اسمها شؤون معنويه دي كلها اعلام في اي جيش في اي شرطه في اي مكان عايز تحرك الناس لازم عندك جهاز اعلامي سليم فانت دلوقتي لما يبقى ال- ال- ال- ال- الشائعات والمضل والمضللات معايا سواء كان بقى من المذيعين او المذيعات او او في الفضائيات الكلام ده كله موجود طول العمر يا اخواني يعني يا جماعه المو- الموضوع ده موجود طول العمر يا جماعه ايام النبي نفسه عليه الصلاه والسلام طلعت اشاعه في في غزوه احد قتل محمد صلى الله عليه وسلم الصحابه استقبلوا ال- ال- الخبر ازاي آه، بعضهم حزن بعضهم قال لا هو النبي قتل على ايه مش على الدفاع عن دينه اه انا كمان اقتل على الدفاع عن ديني قال آه، قال آه، آه، هلموا بنا نموت على ما مات عليه رسول الله الح- الشاهد في الكلام ان ده كله كان كذب انهم طلعوا شائعه في وجود النبي عليه الصلاه والسلام امام عينيه الصحابة تركوا السلاح اه امام عينيه وبسمع اذنيه صلى الله عليه وسلم طلعوا اشاعه ان النبي قتل يبقى يا جماعه دايما يقول لك ايه آه، انقلاب آه، آه، الرئيس هيمشي آه، ارحل آه، الشعب كله نازل ما فيش لا شعب كله ولا حاجه كل الاعداد اللي موجوده في ميدان التحرير وحول الاتحاديه وبصراحه وبصدق قول لما اتجمعوا كلهم بقوا بضع مئات من الالاف قول مليون قول 2 مليون 3 5 مليون وبصدق يعني اهل الحق اكثر بكثير جدا ولو قلنا هننزل هننزل واحنا ما بنحبش الناس ينزلوا وما بنحبش الناس يحتكوا وما بنحبش الناس كده لكن لو احنا يعني آه، مشايخنا ائمتنا دعاتنا اللي هم الاعلام الصح آه، اعلام الاناره لا الاثاره وقال انزلوا بالحق من غير طبعا من غير تكسير ومن غير سلمي من اه سلميه فعلا هيشوفوا اللي هم ما شافوش قبل كده الاعداد بقى فعلا هتنزل الكلام ده كله بيتم كل جمعه مثلا على قدر من ال- من التشجيع او اعلام آه، لكن احنا ما قلناش لسه او ش- مشايخنا ودعاتنا وعلمائنا وائمتنا لو قالوا لنا انزلوا في وضع الرئيس فيه مهدد وال وال وال وال والرئاسه اللي هي بالنسبه لنا احنا مش رئاسه احنا بالنسبه لنا دي امامه ده ولي امرنا ده, ده مسلم قبل كل حاجه مش هنسلمه ولا نخذله و- ولا نتخلى عنه ابدا الكلام ده يعني انا ادافع عن عن الرئيس دلوقتي اكتر ما ادافع عن ابني واكتر ما ادافع عن بيتي لان انا مش بدافع عنه ده انا بدافع عن امتي ده لو سقط الناس كلها آه، هيقتتلوا والن- والدماء هتسيل للركب آه، تذكروا مقتل عثمان وما حدث بعده ده كان عثمان وكان أيام خلافة إسلامية راشدة إيه اللي حصل بعديه ولم تهدأ الخلافات بعد مقتل عثمان حتى قتل عليه الى الان آه الخلافات دي نشا عنها شيعه ونشا عنها فرق الى الان اه يا شيخ مع- معاك حق ف- يا جماعه الاعلام ده فظيع جدا يعني مساله انه يثار من الباطل ومن الضلال وبعدين اللي قتل مثلا عند الاتحاديه شوف الاعلام بيعمل ايه بقى اللي قتل عند الاتحاديه كلهم كانوا مسالمين ولكلهم معظمهم كانوا هم ستة ثلاثة أربعة خمسة إخوان وواحد يعني ثلاثة أو أربعة منهم إخوان وواحد صحفي طيب اللي عند الاتحادية بيطالبوا بدم الشهداء عند الاتحادية إيه الكذب ده مين بيطالب بدم مين يعني انت المعتدي وانت و- وم- واللي قتل ده كنت انت سبب في قتله لان هو هو مش منك ده هو من الفصيل الاخر اللي كان جاي عليك طيب ال- ال- انت بقى بتطالب باي ح- باي حق عشان تعرف الاعلام بيلبس الحق بالباطل بيلبس ال- ال- ال- ال- الباطل طوب الحق تمام فلذلك آه، شائعه ممكن تفسد كلمه باطله ممكن تفسد وحاجات آه، فلذلك انا برضو عايز آه، يعني من من خطوره الاعلام من خطوره الاعلام ان الله سبحانه وتعالى نبه وقرر و و و وشدد على ان كل كلمه بالذات في اوقات الحروب اوقات الفتن لا ينقلها احد الا ان تذهب للمتخصصين يحللوها ثم ي- ي- ي- يبينوها للناس معايا كما قال تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين طب هو احنا الناس اللي بتنقل لنا دول فسقه انا بصراحه كلمه فسق دي كلمه مهذبه جدا عليهم بصراحه وبصدق الناس دي تخطوا هذه المراحل بكثير والكلام اللي بيقولوه على لسانهم وبيجيبوه على شاشاتهم الواحد يستحي انه يتكلم فيه وهم بي- بينقلوا الكلام بي- بيحاولوا يشوهوا صور المشايخ وصور العلماء والدعاء وصور الائمه لكن لا انا ما- هضرب لك مثل يا استاذ ملهم هو دلوقتي آه، الناس بتسمع آه، ال- ال- لبرامج الإثارة زي مثلا ع- عمرو أديب عمرو أديب ده أنا بقول لكل مسلم لكل مصري خش على النت و- واكتب عمرو أديب وتغير المواقف وشوفوا بيقول إيه هتسمعوه رجل بيسب الدين على الهواء هتسمعوه رجل متذبذب ومتردد و- و- وطالع زجزاج زي ما سموه معايا مره عمال عمال يعيط ويقول مبارك ده اوحش واحد في الدنيا واسوأ واحد جه في- وبعدين مره تانية ايام مبارك يقول لهم ده مبارك ده كان احسن واحد من ايام محمد علي ما فيش حد احسن منه آه، مره يقول الراجل ده منعني وعملني وبتاع وهو اساسا كان من رجال مبارك وكان من اعلام مبارك ومعروف عائله اديب معروفه ب- ب- بقربها الشديد من مؤسسه الرئاسه فيما فيما مضى ده- آه، مره واحده يسالوه آه، آه، انت ايه رايك في مبارك آه، يقول لهم لو اعيد لي الاختيار لا يمكن اختار غيره طبعا طبعا ويعمل لها كده طبعا طبعا الكلام ده الناس لازم تفهمه دول مأجورين الناس دي يعني عمرو اديب راح بريطانيا وراح كذا وراح كذا وراح كذا جاب جاب مم- تمويل عشان ي- ي- يقف ويعادي التيار الاسلامي ويقف ويقول للرئيس انت فاشل والمؤسسه فاشله جرأه غير مسبوقه على رئيس الجمهوريه وغرهم حلم الرجل غرهم هدوء ولطف نعم.
في معالجه الامور تمام يبقى إذا الإعلام له دور كبير حضرتك قلت جملة جميلة آه، المفترض أن الإعلام يدل على الخير ولكن الإعلام بيضل الخير آه، تمام أنا عايز أجي معاك فضيلة الشيخ أحمد آه، لجزئية مهمة جدا وكلمة هنسمعها الآن في مسألة المجد الشخصي آه، بيبنى على جثة ال- الوطن تعالى كده نشوف بس كده مقطع مهم جدا ونستكمل حوارنا مع الشيخ أحمد جلال وانا بقول بعض وبرغم ان انا ليا كلام على الاستاذ وائل بس برضه هتحفظ وهحترم الاستاذ وائل مش هقول عمل كذا بس كثير من الاعلاميين سواء في الاعلام الحكومي او في الاعلام الخاص بياخدوا من كرسي المذيع منصه للمجد الشخصي على جثه الوطن عايزين يولعوها علشان يجيبوا مشاهده واعلانات دون الاهتمام بالمسؤوليه الوطنيه ان في بلد لازم نقول وده دورنا كاعلاميين ازاي ننورها ازاي نبنيها ازاي نصحح الاخطاء اللي فيها لكن ده اخر همهم همهم الاساسي يلا نولع حريقه لكن احنا طيب، شفنا آه، معلش آه، نموذج لا، ما أنا- شخصي ما أنا عايز للأستاذة أوضح بقى، هنا ما- اللي ما خلاص اعترضت أوضح، على ما أنا- منظومة.
لا، أنا عايز اتفضل.
أوضح بس، لا.
اتفضل يا استاذ وائل آه، آه، ثورة 25 يناير آه، آه، آه، أكدت أن المواقف هي التي تبقى وبالتالي أنه كل الذين آه، أخذوا موقفا من النظام السابق آه، علينا أن نحترمهم وكل الذين نافقوا النظام السابق أنا أحترمه جدا لو ظل على نفاقه يعني أنت عارفة أنا آه، في بعض الناس تنافق الثورة الآن لا بعض الناس انا انا كل كنت- الناس بترافق انا الثورة كنت الآن.
انا كنت اتمنى مش كل الناس انا انا إيه؟
كنت بعض الناس- اتمنى الناس اللي انا بتكلم كانوا- على الاعلاميين انا ما بتكلمش على الناس اللي في الشارع لا لا انا ب...
الناس في الشارع لا انا بتكلم عن عن الاعلاميين انا بتكلم عن اللي- الاعلاميين آه.
الاعلاميين دلوقتي اللي كان بينافق النظام زمان بينافق الثوره الان طيب ونفاق يا سيدي ما هو الذي يبقى ده إعلامي أنا- منافق.
يا سيدي انا قضيتي مش كده انا لا، قضيتي أنا قضيتي- انت انت لا، بتقول لو كلهم أنا و- منهجي وانت نفاق، بتقول بعضهم ولا يبقى دي ايه؟
قضيه خسرانه لو انا منهجي ان انا خليني بس اكمل برافق كلامي.
اللي ما- اللي خليني- موجود ما- في ما هو- السلطة.
ما هو- ما هو ده بيخليني اقول بقى ايه ان بعض الناس آه، آه، يا بسماء يعني لم يلقي طوبة على النظام قبل سقوطه ولا ولا قش حتى ويطلقون الان اطنانا من القنابل والمتفجرات كنت اتمنى انهم يلقوا طوبة على النظام او حتى قشة آه، اثناء أنا على فكرة ما آه، عنديش وجوده.
اعتراض على كلامك.
وبالتالي انا انا انا انا بقول لك انه ثوره 25 يناير اثبتت انه يا جماعه المواقف هي التي تبقى وبقول للناس لا تنافق السلطه اي سلطه ولا حتى السلطه الحاليه لانه المواقف هي التي تبقى ومشكلتنا آه، ان احنا في مهنه معلنه ومهنه مكشوفه كل واحد بيطلع له قال ايه قبل كده وقال ايه بعد الله كده يفتح ما انت عليك.
شايف على اليوتيوب الله ايه اللي يفتح بيطلع عليك.
للناس الله يفتح عليك خلاص طيب هل انا رايت انا مؤتمر امين على اليوتيوب قبل وبعد ما هو انت اصل انت قبل ما هو اصل انت مش محتاج قبل وبعد ما هو امال انت ايه؟
قبل وبعد واحد يا تامر آه، واحد ايه اعلام منافق للسلطه
عليك شهر
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آه، في البداية لازم أخد بس جزئية بسيطة جدا كده آه، الجزئية دي عينة من العينات اللي بتطلع الآن على شاشات التلفزيون لو عملنا معاهم اللي بيعملوه آه.
معانا بقى اه يعني يعني ده فهنا حوار صريح جدا بين اتنين كل واحد منهم بيوضح للتاني هو ايه واحد بيقول ان آه، كثير من الاعلاميين هدفهم المجد الشخصي حتى ولو كان على جثة الوطن لازم ناخد بالنا من الجزئية دي لان هي جزئية خطيرة جدا جدا الجزئية التانية جزئية انك منافق الكل بينافق الثورة دلوقتي ادي جهة واللي كان بينافق الحكومة زمان بينافق الثورة دلوقتي وقبل وبعد الكلمات دي آه، انا عرضت الفيديو معايا يوم الثلاث اللي فات وعلقت عليه تعليقات مهمة جدا كان من أخطرها هو ليه الإسلاميين دلوقتي واخدين موقف من العلمانيين وليه الإسلاميين الآن واخدين موقف من هؤلاء الإعلاميين والله يا أستاذ ملهم في نقاط سريعة كده لابد إن احنا نوضحها ج- بصورة بسيطة جدا للناس عشان الناس تقدر تفهم إيه احنا المشكلة مع الناس دي إيه وليه الوقفات الآن وليه المناداة الآن بمسألة تطهير إيه، الإعلام أنا إيه، النهاردة عبارة عن مشاعر المشاعر دي آه، لو إيجابية هتتحول لعمل إيجابي لو المشاعر دي سلبية هتتحول حتما لابد لعمل سلبي أنا النهاردة لما بتابع القنوات دي كلها لا أجد فيها إلا التالي واحد تطاول دائم على الله سبحانه وتعالى تطاول دائم على الله سبحانه وتعالى اتقال ربنا اللي دخله في السياسة اتقال اتقال كمان هو ربنا لو نزل في الدخلات مش هياخد ال 60% ولا 70% ده اتقال انا كمشاهد احب الله عز وجل الان لما اسمع كلام زي ده انا موقفي من الاعلام هيكون ايه اتنين لما اجد آه، اعلامي طالع على شاشات تلفزيون وما شاء الله له جريده ووضعه حاجه ونفاجئ ان الاعلامي ده ايام احداث الفيلم المسيء يطلع يقول هو النبي كان مصري علشان السفاره تتدخل انا كانسان مسلم محب للرسول صلى الله عليه وسلم غيره على النبي صلى الله عليه وسلم انا منتظر ايه من شعب محب للنبي لما يسمع مثل هذه التصريحات شعب لما يبقى قاعد قدام التلفزيون يجد دائما طعن صريح وواضح في كل معالم الدين النهارده عندنا اعلاميين متخصصين في الحجاب زي اقبال بركه ليل نهار هي بتقول دي قضيتها طول عمرها إيه، ليل نهار طعن في الحجاب زي آه، اقبال بركه لما افاجئ انا قاعد النهارده قدام التلفزيون واجد مثلا واحد زي ابراهيم مثلا عيسى آه، بيستهزئ بالح- بالاذان او بيستهزئ ب- بصلاه العيد انا متوقع مني انا ايه لما اسمع مثل هذا الكلام لما اجد واحد النهارده كاره ان المساجد في محطات المترو آه، كترت واصبح الاذان آه، منتشر بين الناس انا المتوقع مني ايه امام آه، هذا الضغط النفسي اللي بتحط فيه انت متوقع مني ايه واحد زي باسم يوسف امبارح في الحلقه بتاعته يعني اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يجزيه بما صنع طلع شتم المشايخ واستهزأ بيهم وما سابش حد من الدعاء الا لما اهانه متوقع مني ايه تجاه هذه القنوات لما اجد قنوات ليل نهار تحارب في الشريعه وعماله قنوات ليل نهار ع- يقولوا على الاسلاميين الخرفان انت متوقع ايه يا استاذ ملهم عماد اديب وغيره لما طلع باسم يوسف عمل حلقه عليهم ما قدروش يتحملوا حلقه واحده ما قدروش يتحملوا خالص ورفعوا عليه قضيه ومنعوه من القناه الحاجات اللي احنا سمعناها الفتره اللي فاتت دي حلقه واحده حلقه واحده بس ما تحملوش احنا بقالنا كام سنه الان التيار الاسلامي بيشوه من هذا الاعلام بقالنا كام سنه بنشوه في افلام ومسلسلات واخبار كاذبه وجرايد و... احنا بقالنا كام سنه بنشوه بهذه الصوره متوقع ايه من انسان عمال يشحن هذا الشحن الغير طبيعي بعد كده واحد محب لدينه ومحب لبلده ويفاجئ ليل نهار ان هم عمالين ينادوا بتدخل اجنبي في مصر يعني البلادعي لما كان بيقول ينبغي ان نقوم بتدوير قضيه النوبه في تصريح له البلدعي آه، ع- سويرس لما كان بيقول لابد للغرب ان يتدخل لدعم الليبراليين في مصر عمرو حمزاوي لما كان بيقول ايام ال- الاستفتاء ايام الدستور وكتابه الدستور لابد ان يضغط الغرب على مصر لابد ان يضغط الغرب على مصر علشان يطلع دستور موافق للمواثيق ال- ال- ال- الغربيه لما اجد انا كل ده الكل دلوقتي بينادي ان الكل لازم يتدخل في مصر انا النهارده واحد محب لبلدي وارى كل هذه التصريحات إيه، متوقع مني ايه انا النهارده لما اجد امامي ليل نهار كذب على الشريعه وكذب على الدين لما اجد واحد قدامي طالع على قناه بيقول القران شريعه وضعيه زي اي شريعه عبد الحليم قنديل يقول هذا الكلام انت متوقع مني انا ايه وبعدين التيار الاسلامي التيار لا يميل ابدا للعنف بل يميل وده اللي كان واضح دايما في مظاهراتنا وواضح دايما في الوقفات بتاعتنا انا النهارده انت متوقع مني ايه ان انا عمال اتشحن ليل نهار بهذه الصوره تطاول على الله تطاول على الرسول تطاول على الدين تطاول على الشريعه تطاول على إيه الاصول العامه للدين إيه ما هو معلوم من الدين بالضروره إيه إيه بيستهزأ بيه بهذه الصوره كل النهارده الشريعه اصبحت مسخر كل عمال يستهزئ بيها في الرايح في الرايحه والجايه انا متوقع مني ايه متوقع مني ان انا اقول سلميا اهو يا جماعه احنا عايزين نطهر آه، آه، هذا الاعلام عايزين نطهر هذا الاعلام اللي بيقلب الحقائق انا اخواننا في قناه 25 بعتوا للقنوات آه، اللي هي الثانيه الاعلاميه دي آه، آه، صور البطاريه وهم بيضربوا نار ما رفعوهاش بعتوا لهم تقارير تقارير عن اللي حدث في, في, في وقت الاتحاديه في اول اول امبارح ما اتعرضتش واترفضت اصلا انها تتعرض وافاجئ بعد ذلك افاجئ بعد ذلك ان انا عندي النهارده مؤامره الاعلام بيقودها وبيوضحها وعادي جدا عادي جدا واحد يطلع على الشاشه ويقول آه، آه، احنا آه، قعدنا مع السفيره الامريكيه وهي زعلانه مننا جدا بسبب قله الحشد وواحد تاني ي- يطلع يقول يطلع يقول انا بمكالمه تليفون نزلت الناس اللي كانت على على اسوار القصر الكلام ده كله لما يظهر زمان زمان زمان ايام ما كان اهل الباطل بيحاربوا الحق كانوا بيجتمعوا في غرف مغلقه عشان المؤامرات بتاعتهم ما تظهرش النهارده على شاشات الاعلام المؤامرات واضحه وظاهره وبيتكلم عادي جدا عشان كده انا بقول آه، راس الافعى رأس الأفعى اللي بتستخدم الآن لتهييج الناس وإثارة الفوضى في مصر هو الإعلام زي ما يكون رأس لك- الحربة.
آه رأس الحربة ورأس الأفعى بالفعل عشان كده أنا بقول دايما كل ظالم كل فاسد كل مجرم له له إعلام فرعون ككونه فاسدا كان له إعلام إعلامه كان الصحراء آه، قصة آه، أصحاب الأخدود الملك الظالم الفاسد ده جهاز الإعلام بتاعه مين؟ الساحر بتاعه الساحر اللي بيقوم بدور سحرة فرعون قبل إسلامهم في زمن فرعون هو الإعلام الموجود الآن وأنا ما بقولش أهو مش بقول تكفير ولا بقول قتل ولا الكلام ده كله اللي هم عمالين يشوهوا فيه ليل نهار خالص أنا بتكلم في جزئية بسيطة احنا بنحكم عليكم من غير من خلال اقوالكم بنحكم عليكم من خلال فيديوهاتكم نعم.
نعم. واللي يطلع النهارده يقول يعني وشاهد شاهد من اهلها يقول في النهارده كثير والكثير من الاعلاميين هدفه عشان المجد الشخصي بتاعه يكون يرقص على جثه البلد يولع في البلد يوقد حريقه عشان جميل.
فدي كلها حاجات لازم تتحط كده قدام الناس عشان نقول لهم بصوا خدوا بالكم هنا خطر جميل هنا خطر ومحتاجين نوضح المؤامرة ونسمع كلام مهم جدا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام
مصري مصري مصر يا بلدي مصري مصر